والملائك حولنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع رحلة إلى الدار الآخرة وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه كما تعودنا إخواني وأحبابي بندعو المرضى المسلمين ندعو الوالدي والاخت هدى المصري وفضيله الشيخ ابو اسحاق الحويني والحاجه خيرات والحاجه سعاد عفر والدكتور سامر يوسف والمهندس ايهاب يوسف والاستاذ ياسر الهواري والاستاذ ايهاب الطهري والاستاذ امير الطهري والحاج محمد عبد العاطي والاستاذ عصام حجازي ووالدته والحاج رضوان عبد العال والطفله براءه والاستاذ علاء عبد العاطي والاخت مريم والطفل مروان شادي سمير والاستاذ ضياء الدين ابو بكر وأولاد الأستاذ سليمان محمد ووالدته جميع مرضى المسلمين أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم وبندعو الموتى المسلمين ندعو لوالدتي والحاجة سيدة متولي شاهين الحاج إبراهيم عليوة والأستاذ محمد صلاح عبد الواحد والأستاذ حمدي صلاح عبد الواحد وداليا جميل صبري ونعمة أحمد عبد المجيد وإبراهيم سمير صبحي وعمار فرحات عبد المعبود ومحمود الموجي والحاج مرسي عباس مرسي ودكتور محمد عبد النبي زكي والأستاذ تامر علي وأبو شعبان خلف الله يعني أسأل الله عز وجل أن يرحمهم رحمة واسعة اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالثلج والماء والبرد اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران برحمتك يا عزيز يا غفار اللهم نور قبورهم ووسع قبورهم واسقهم من حوض النبي محمد شربة هنيئة مريئة لا يظمؤون بعدها أبدا وأتمم لنا ولهم اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ربنا يصبر أخانا الفاضل الأستاذ صلاح عبد الواحد على وفاة ابنه محمد وحمدي ربنا يا رب يرزقه الصبر والسلوان يا رب العالمين ويربط على قلبه وعلى قلب زوجته وأن ييسر لهم الخير ويجمعهم بأولادهم في الجنة يا رب العالمين يعني بحبكم في الله وربنا يجمعنا دايما على الخير وتعالوا نكمل مع بعض رحلة إلى الدار الآخرة وقصة المهدي يعني رضي الله عنه وأرضاه بس قبل ما نبدأ كما وعدنا في عجالة سريعة كده مش هناخد دقيقتين بنذكر بعض الأسماء عشان ما يزعلوش لأن أقسمت بالله أن أذكر اسم كل أخت تحجبت ويعني تجاوبت مع حملة مقاطعة التبرج الأخت نعمة عبد الله والأخت نعمة من الفيوم والأخت شيرين أبو صبيح من الأردن وأمل وأسماء ورميساء من السودان ونجاح رمضان من الفيوم وأسماء وأروى من سوريا من حسكة أم مازن من الزقازيق وفاء محمود محمد وفاء محمود محمد وأديبة سليمان من السودان ويارا عبد الفتاح الكاشف وأم أنس ونور الخالد من سوريا عمرها 16 سنة وعفاف وأسماء من سوهاج وأم خالد وكريمة طه وأختها وأم أنس من السعودية وإسراء الجمال وأم ندى من اليمن وصفاء محمد 12 سنة وسارة محمد وزينب محمود من الزريقات من الأقصر وسهير فؤاد وفي أخت اسمها أم زيد بتقول إيه ده يا بنات التوأم لانا ولين 17 سنة بالحجاب والستر ربنا يكرمهم يا رب العالمين ويرزقهم الحجاب والستر والأخت ناهد والأخت ولاء ومنى فاروق وميساء ومنى عاطف وأحلام ونعمة أحمد علي ربنا يا رب يثبتكم ويرزقكم الفردوس الأعلى ورب نشوف كل كل يوم كده إن شاء الله عدد كبير من أخواتنا اللي بيستجيبوا لحملة مقاطعة التبرج عايزين الحجاب ينتشر في الأمة بفضل الله سبحانه وتعالى كل دروسنا زي ما قلنا في الدار الآخرة من كتاب رحلة إلى الدار الآخرة تعالوا نكمل موضوع المهدي يعني رضي الله عنه وأرضاه ونشوف بقى احنا اتكلمنا في الحلقة الماضية عن ايه وتعالوا نكمل النهاردة مع بعض بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم اتكلمنا ذكرنا موضوع المهدي عليه السلام وذكرنا ان ان إيه قلنا ايه اللي خلى موضوع المهدي هو موضوع الساعه قلنا يا جماعه نتيجه ان الارض كلها او جل الارض انتشر فيها الظلم بشكل غير عادي جدا الناس عايشه حياه ماديه قاسيه جدا عايشين في آه يعني ضنك وفقر وضيق وشده و او اغلب الناس عايشين في هذا الوضع اللي بوصفه فاحتاجوا ان هم يشوفوا شعاع وامل من النور علشان يكون سبب بفضل الله سبحانه وتعالى لعودة الخير مرة تانية للارض فلما سمعنا ان حبيبنا ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم ذكر ان المهدي عليه السلام يملأ الارض آه، آه، يعني قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا فاشتاقت النفوس الى عهد المهدي اللي هيبقى كله عدل ونور وخير وبركات يعني فاشتقنا كلنا لهذا العهد اسال الله عز وجل ان يبلغنا عهد المهدي وعيسى عليه السلام طيب قلنا الحلقه اللي فاتت في عجاله سريعه بذكركم في رؤوس اقلام كده سريعه من هو المهدي قلنا ان هو وا- رجل من ال بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي واسم ابيه كاسم ابي النبي يعني اسمه محمد ابن عبد الله قلنا ان هو من نسل الحسن بن علي بن ابي طالب ومن نسل طبعا فاطمه بنت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا يا جماعه ان الصفه بتاعته ان هو اجلى الجبهه اقنى الانف اجلى الأب- الجبهه يعني يعني ايه في انحسار للشعر الم- المقدمه يعني شعره خفيف جدا من المقدمه ومنحسر لورا واجل واقنى الانف يعني انف رفيعه وطويله شويه وفيها ايه يعني شيء فيها شكل جمالي كده يعني ما شاء الله فده حاجه تعرفنا ان هو فعلا المهدي قلنا من أين يخرج؟ قلنا من جهة أو من بلد من جهة المشرق إيه هي البلد؟ ما دام النبي صلى الله عليه وسلم لم يوضح لنا يبقى لا حاجة لنا أن نسأل أو نتكلف في معرفة ما لم يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم في أمور معينة يا جماعة لما يتقال لك مثلا ايه آه مثلا سيدنا سليمان مثلا آه كان ماشي على آه قرب وادي النمل كان وادي النمل ده فين ما يهمناش ما دام شيء سكت عنه القرآن وسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة لنا ان احنا نتكلف معرفة ما لم يعرفنا اياه الله سبحانه وتعالى او رسوله صلى الله عليه وسلم بيخرج المهدي من جهة من قبل المشرق طيب قلنا خيرات كتيرة جدا هتنتشر في عهده لأن العهد بتاعه هيبقى العهد بتاع المهدي وفي نفس الوقت العهد بتاع سيدنا عيسى عليه السلام وقلنا الخيرات هتكتر جدا لدرجة أن ربنا سبحانه وتعالى يأمر الأرض أن تخرج بركتها ويأمر السماء أن تنزل بركتها لحد ما يجتمع عدد كبير من الناس على رمانة واحدة ما يقدروش يكملوها ويستظلون بقحفها يعني بالقشرة بتاعتها ويبارك في الرسل يعني في اللبن حتى يجتمع عدد كبير من الناس ويشربوا قدح بس أو حلاب من اللبن فقط كده فما يقدروش ان هم يكملوه ولو ان الم- الانسان وضع البذرة بتاعته على جبل الصفا اللي هو الجبل الاملس اللي هو لا تثبت عليه مياه بالمرة لنبتت بفضل الله سبحانه وتعالى وينزع آه، سم كل ذات سم ينزع سم الحيات والعقارب وكل هذه الاشياء حتى تكون في غاية الالفة لدرجة ان الرجل لو وضع رجله على رأس الاسد لا يضره ولو وضع الطفل يده في فم الحية لا تضره وترعى الأسود مع النمور والأبقار مع ال مع ال مع ال مع ال مع الأسود و- والذئب يكون في حضن الغنم ككلبها الذي يحرس يعني خيرات عجيبة جدا وتنزع الشحناء والتحاسد والتباغض حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها حتى لا يجد من يقبل المال يعني لما تروح لواحد وتقول له زكاة مالي 2 مليون جنيه فلا يقبل منك المال لأنه عارف أن نزول سيدنا عيسى عليه السلام ده علامة من علامات الساعة الكبرى يعني القيامة قربت وانتوا عارفين علامات الساعة الكبرى زي العقد إذا انفرط يعني كلها بتجري ورا بعضها بسرعة وهتشوفوا قد إيه تتابع علامات الساعة الكبرى عجيب جدا جدا لدرجة أن أنت يا دوب ما شاء الله تسمع أن ظهور الشمس من مثلا من ال- من المغرب واخد بالك تسمع آه، في سواي في ساعتها عن ظهور الدجال وبعدين يأجوج نزول سيدنا عيسى وبعدين ظهور يأجوج ومأجوج تجد ثلاث اربع علامات ورا بعض في وقت عجيب جدا سبحان الله فيعني ايه العلامات الساعه الكبرى كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كخرزات يتبع بعضها بعضا كما اخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم قلنا يا جماعه ازاي ازاي ان احنا نعلم بظهور المهدي عليه السلام قلنا ان في يعني اهل العلم تكلموا في حاجه مهمه جدا ان عايزين نقول ان الوقت اللي احنا فيه دوت صدقا من خلال قراءة للواقع اللي احنا فيه مش هو ده وهد- وقت ظهور المهدي عليه السلام هو ده وقت التمهيد عشان يكون كلامنا واضح ده وقت التمهيد لظهور المهدي لكن مش هو الوقت اللي هيظهر فيه المهدي عليه السلام والدليل على كده بقى حاجات كتيرة جدا هنعرفها من ثنايا الحلقة اللي احنا هنتكلم فيها النهاردة لكن قلنا يا جماعة ان اهل العلم قالوا من ادعى انه المهدي ولم يظهر الدجال فهذا الرجل هو دجال كاذب ومن ادعى انه عيسى عليه السلام ولم يظهر الدجال فهو دجال كاذب اذا عشان نقول ان فلان المهدي ده يبقى لابد يكون في نفس الوقت يكون ظهور المسيح الدجال وعشان نقول ان فلان دوت عيسى ابن مريم يبقى لابد ايضا من ظهور آه، المسيح الدجال لانه هيكون مواكب لعصر ظهور المهدي ونزول سيدنا عيسى عليه السلام لكن قلنا ان في علامات مميزة جدا جدا جدا لظهور المهدي آه، عليه السلام ان قلنا اول علامة ودي علامة عظيمة جدا وفخر لينا كأمة الاسلام ان عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي قال صلى الله عليه وسلم من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه يعني اذا ايه مفخرة عظيمة جدا ان سيدنا عيسى عليه السلام ينزل فيجد المهدي بيصلي بالمسلمين صلاة الصبح في المسجد الأقصى فإذا رآه المهدي أراد أن يتنحى عشان يقدم سيدنا عيسى لأن يقينا طبعا سيدنا عيسى أفضل من سيدنا المهدي لأن سيدنا المهدي رجل من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن عيسى عليه السلام رجل رسول من أولي العزم الخمسة اللي هم أفضل الرسل على الإطلاق اللي هم نوح ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والتسليم يبقى إذن سيدنا عيسى يقين أفضل من سيدنا المهدي لكن سيدنا المهدي يحاول ان هو يقدم سيدنا عيسى فيرفض ويقول بل أنت إمامهم تكرمة الله عز وجل لهذه الأمة آه، المباركة لكن قلنا يا جماعة المرة اللي فاتت وتركنا الحديث أو وقفنا عند ال- الكلام ده بالظبط احنا قلنا ان ابرز علامة ابرز علامة واوضح علامة لظهور المهدي وان هو دوت المهدي اللي هو الجيش الذي يخسف به تعالوا نعرف قصة الجيش دوت الذي يخسف به والجيش ده بتاع مين ومين اللي هيطلع في الجيش دوت ومن الذي سيكون قائدا لهذا الجيش وكيف يخسف بهذا الجيش ده اللي احنا هنعرفه ان شاء الله في الحلقة ديت ونعرف معاه حاجات تانية كتيرة عن المهدي عليه السلام تعالوا نبدأ مع بعض بس بعد ما تصلى على حبيبك صلى الله عليه وآله وسلم وكما آه، يعني وعدت إن شاء الله أخواتي الفضليات وإخواني الأفاضل إن كل اللي بيبعتوا رسائل عشان الدعاء إن شاء الله نخصهم بالدعاء في التلت الأخير من الليل لكن عشان وقت الحلقة ما أقدرش طبعا إن أنا أخصص الحلقة كلها آه، يعني لهذه الرسائل ربنا يحفظنا ويحفظكم يا رب العالمين طيب تعالوا نبدأ ونشوف العلامة المميزة أو العلامة المميزة لظهور المهدي عليه السلام قلنا العلامة المميزة ديت هي خصف لجيش ايه قصة الجيش ده يا جماعة قصة الجيش تعالوا نشوفها من خلال أحاديث علشان يبقى الكلام موفق بفضل الله سبحانه وتعالى حديث رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أمنا عائشة أمنا عائشة اللي بتروي الحديث بتقول عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منام يعني إيه عبث؟ عبث يعني تحرك جسمه وكأنه يتناول شيئا أو إنه حرك جزء من جسمه أو إنه حرك أطرافه يعني حصل حركة من جسم النبي عمره ما كان بيعملها قبل كده عبث رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامه فقلنا يا رسول الله صنعت شيئا ما صنعته قبل ذلك عملت حاجة عمرك ما عملتها قبل كده فراح النبي عليه السلام شوف بقى من أهمية الحديث راح سايب الكلام اللي هم قالوه ده كله وانتقل لشيء مهم جدا قال العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت يأمون يعني يقصدون البيت اللي هو البيت اللي هو الكعبة بيت الحرام بيت الله الحرام واخد بالك العجب أن ناسا من أمتي يأمون البيت لرجل من قريش مين هو الرجل من قريش اللي هو المهدي تمام قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء البيداء ديت مكان واسع كده صحراء بين مكة والمدينة حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم إيه اللي يحصل إنما عسان بيقول ناس هيطلعوا من المكان دوت وما بين مكة والمدينة في حتة اسمها البيداء هيخسف بالجيش دوت خد بالك النبي بيتكلم عن الموضوع دوت والموضوع ده مثلا ايه شوف النبي عليه السلام آه، من اكتر من 1400 سنة ولسه كمان المهدي لم يظهر يعني نقول مثلا قدامنا كمان الله اعلم طبعا انا ما اقدرش ان انا اخمن بهذا التاريخ لكن اقول مثلا لو قدامنا حتى كمان 50 سنة ولا 100 سنة يعني اكتر من 1500 سنة والنبي بيقول هيحصل في المكان الفلاني ان الجيش دوت هيخسف بيه شفت عشان تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم إن هو إلا وحي يوحى فإيه فالصحابة قالوا إيه فقلنا يا رسول الله إن الطريق يجمع الناس إن الطريق يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل إيه معنى الكلام ده يا جماعة عايزين يقولوا يا رسول الله طب إيه ذنب الناس اللي هيتخسف فيهم دولت ما هو أصل الطريق والناس مسافرة في طريق واحد افترض مثلا الناس مسافرة من مصر من القاهرة لاسكندرية حصل ان في منهم ناس ما كانوش كويسين مثلا يعني فخسف بهم طب ما في نفس طريق اسكندرية في ناس افاضل مسافرين واضح المعنى اللي النبي عايز يقول ايه ان الصحابه عايزين يقولوا ايه في ناس في الطريق ناس كويسين جدا ما لهمش علاقه بالموضوع لا رايحين يعملوا معصيه ولا رايحين يعملوا حاجه فيها شرك بالله ولا اي حاجه دول ناس ماشيين في طريقهم قالوا يا رسول الله ان الطريق يجمع الناس قال نعم فيهم المستبصر يعني ايه المستبصر اللي رايح وهو عارف هو رايح فين ورايح يعمل ايه بالظبط بالملي هو فاهم كويس جدا انه رايح عايز يقتل المهدي عليه السلام هو عارف كويس جدا انه رايح يحارب اولياء الله ورغم ذلك طالع دوت طبعا يعاقب يعاقب لانه عارف هو بيعمل ايه فيهم المستبصر والمجبور في ناس طالعه غصب عنها هي مش راضيه عن الوضع ده زي ما كان بيحصل ما بين بعض الجيوش يبقى جيش كافر بيقاتل جيش مسلم لكن في الجيش الكافر ده في بعض المسلمين موجودين فيه إكراها وإجبارا فالنبي بيقول كده فيهم المستبصر وفيهم المجبور خد بالك بقى وابن السبيل ابن السبيل ده واحد كان ماشي في نفس السكة هو لا يعرف حاجة عن الجيش ده ولا له علاقة بالجيش ولا طالع يقاتل ولا أي حاجة لكن لما خسف بالجيش خسف به مع الجيش واضح؟ يعني هو ملوش ذنب في أي حاجة خالص من مرة قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل ايه اللي هيحصل لهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى اه هم كلهم هيموتوا في نفس المكان ويخسف بيهم في نفس المكان لكن يوم القيامة لما يصدروا يوم القيامة للعرض على الله وللوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى فمنهم المستبصر اللي كان رايح عشان يقتل المهدي ده معروف مصيره ده إنسان كان قاصد ان هو يروح يقتل أولياء الله سبحانه وتعالى وفيهم المجبور اللي هو المعذور اللي هو خرج غصب عنه بالكيد وال والقهر وال و- و- والقوة واخد بالك وفيهم ابن السبيل اللي ما كانش ليه في أي حاجة بالمرة لكن كان ماشي واخد بالك سبحان الله قال يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله عز وجل على نياتهم شوف كانت نيتك طالع تعمل ايه هتحاسب على النية بتاعتك بالملي يبقى ده درس حلو قوي قوي ان احنا ما نجزمش لحد يا جماعة ان نقول فلان ده شهيد واخد بالك الجيش دوت هيخسف بيه ورغم انه جيش مخسوف بيه الا ان فيهم ناس طيبين جدا ما لهمش علاقة بأي حاجة خالص بالمرة فيهم ابن السبيل اللي كان ماشي ومالوش علاقة بالموضوع ده ولا له علاقة لا بال- لا بالقتل الجيش ولا قتل المهدي ولا أي حاجة ولا طالع عمل أي حاجة واضح؟ يبقى ما نحكمش عليهم ان هم كلهم هلكة او كلهم آه، عياذا بالله الناس فسقة او مجرمين او غير ذلك ما نقدرش ليه؟ ما نعرفش دول كانوا طالعين ليه؟ في منهم اللي طالع هو عارف هو رايح يعمل ايه وفي منهم اللي طالع مجبور مكره وفي منهم اللي ما كانش ليه في الموضوع ولا يعرف اصلا دول كانوا طالعين ليه ده ابن السبيل كان ماشي في نفس ايه السكه فخسف به مع الجيش في المقابل لما نعرف ان واحد آه، قتل في اي مكان من بلاد الاسلاميه نقول ايه نحسبه شهيدا ولا نزكي على الله احدا ليه لان ما نعرفش مين هو الشهيد بس عايز اقول لك بقى قاعده حلوه قوي بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم ان لو في يوم من الايام جيت بتقرأ في سيرة الرسول عليه السلام هتقف على مواقف جميلة جدا جدا من ضمن المواقف ديت ان تعرف منها او تاخد منها درس ان لو واحد كان بيقاتل خلف النبي محمد ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم لو بيقاتل خلف النبي صلى الله عليه وسلم وقتل في نفس الجيش اوعى تقول انه شهيد الا اذا جاء نص من عند الله او من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه الدليل على كده حديث في البخاري ومسلم ان رجل كان بيقاتل مع النبي في يوم احد في غزوه احد ايه اللي حصل يا جماعه الرجل ده ما ترك شاذة ولا فاذة الا اصابها كان ده رجل بيقاتل قتال شديد جدا فالصحابه رايحين يقولوا للنبي يا رسول الله ما راينا احدا قبل مثل قبل بلاء مثل هذا الرجل اهو من اهل الجنه يعني يا رسول الله ما فيش حد فينا عمل اللي الراجل ده عمله واضح الكلام بيقولوا له اهو من اهل الجنه فاذا بالمفاجاه وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول بل هو من أهل النار يا نهار أبيض بعض الصحابة كاد أن يفتن قالوا يا رسول الله ده ما حدش فينا عمل اللي هو عمله قال بل هو من أهل النار فواحد من الصحابة قال له أنا يا رسول الله صاحبه أنا همشي معاه وأقول لك هو عمل إيه فمشي وراه وفضل صاحبه كده في معركة غزوة أحد فالرجل ده أصيب إصابة شديدة جدا لم يتحملها فأخذ ذبابة الرمح اللي هو النصل بتاع الرمح ووضعه بين ثدييه كده في صدره واتكأ عليه فقتل نفسه فمات منتحرا فجاء الرجل إلى النبي وهو يعني بيجري بيقول له يا رسول الله أشهد أنك رسول الله فقال النبي وما ذاك قال الرجل الذي ذكرت آنفا الرجل اللي انت قلت لنا عليه ان هو من أهل النار أصيب إصابة شديدا شديدة فلم يتحمل فاتكأ على ذبابة رمح فقتل نفسه فمات منتحرا وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يحط القاعدة الكبيرة اللي نتربى عليها يقول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار و وإن رجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم فإنما الأعمال بالخواتيم أنا عارف حضرتك هتقول لي ظلم ليه؟ لأن في زيادة عند الإمام مسلم توضح أن ده مش ظلم والمولى عز وجل حاشا لله أن يكون ظالما لعبد من عباده قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه مسلم يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا محال محال يا جماعة أن المولى عز وجل سبحانه وتعالى يظلم أي عبد من عباده سبحانه وتعالى الشاهد في الموضوع الزيادة اللي في رواية مسلم بتقول إيه إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة فيما يظهر للناس يعني الرجل ده ما كانش بيعمل العمل ده يا جماعة خالصا لوجه الله ده كان بيعمله رياء ونفاقا عياذا بالله فعشان كده ربنا كشف ما في قلب هذا الرجل قبل أن يموت كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة أبى الله إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة واضح المعنى يبقى ربنا ما ظلموش هو لم يرد بعمله وجه الله الراجل ده كان بيقاتل عشان يتقال أنه شجاع وجريء ولذلك في حديث البخاري ومسلم واللفظ المسلم لما النبي وصف الثلاثة أول من تصعر بهم النار يوم القيامة كان من ضمنهم مين يا جماعة رجل مجاهد في سبيل الله فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعترف ويقر فيسأله جل وعلا ماذا عملت بتلك النعم يقول قاتلت فيك حتى قتلت فيقول جل وعلا كذبت وتقول الملائكة كذبت ثم يقول له جل وعلا إنك ما قاتلت إلا ليقال جريء أو شجاع وقد قيل خدت حظك من الدنيا ثم أمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم ربنا يعافينا ويعافيكم بإذن النية يبقى ما نقولش فلان شهيد انما نقول نحسبه من الشهداء إن شاء الله ولا نزكي على الله أحدا ولذلك سبحان الله شوف في غزوة تبوك يا أخي سبحان الله الناس يا جماعة طالعين يقتلوا ويجاهدوا خلف النبي حد متخيل انت النهاردة لما ربنا يكرمك و- و- و- و- ويشرفك بال- بالجهاد في, في, في أرض فلسطين وتقول الحمد لله ربنا أكرمني وجاهدت من أجل استرداد المسجد الأقصى ده أكبر شرف في الدنيا كلها ربنا يبلغنا وإياكم هذا الشرف فتخيل بقى لما يكون بتقاتل خلف النبي بقى صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك تخيل إن ناس طالعين بيصلوا خلف النبي وبيصوموا مع النبي وبيسمعوا كلام النبي وبيشوفوا النبي ويصحبوا النبي ورايحين يجاهدوا خلف النبي ويحكم المولى عز وجل عليهم بأنهم قد كفروا طب إزاي قال جل وعلا ولئن سألتهم لا يقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم يا خبر أبيض يعني ده, ده ناس طالعين يجاهدوا في سبيل الله يا جماعة دول مش قاعدين مثلا آه، في صالة ديسكو ولا قاعدين ب- في على آه، سا- شاطئ بحر بيعكسوا بنات ولا دول رايحين يجاهدوا خلف النبي بس عملوا عملة عملة صعبة قوي عارفين عملوا ايه؟ وهم ماشيين مع النبي رايحين غزوة تبوك دي كانت سموها- بيسموها غزوة العسرة كانت صعبة جدا جدا وبعدين طالعين خلف النبي في عز الحر والموت وفي عز التعب والنصب و ويقدر ربنا سبحانه وتعالى ان مجموعة من اللي طالعين خلف النبي ناس منافقين وربنا اراد ان هو يظهرهم للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فهم طالعين سابوا النبي والصحابة ماشيين قدام وقالوا ايه نرجع احنا نتأخر سنة يعني هم ماشيين مع النبي والصحابة بس ماشيين وراهم ايه مثلا ب 100 متر وراهم مثلا وبدأوا يتريقوا على النبي وعلى الصحابة يقولوا إيه ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنة وأجبن عند اللقاء بيقولوا ما شفناش زي دولت زي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اللي معاه دولت أرغب بطونا يعني همهم على بطنهم شوف تخيل لما يقولوا الكلام- الكلام ده عن النبي وعن الصحابة شيء يعني قبيح جدا يعني خد بالك وبعدين وأكذبوا ألسنة بيتهموا النبي والصحابة بالكذب وأجبن عند اللقاء ولما يحصل بقى اللقاء بيننا وبين العدو هم دول اللي هيهربوا ويغضب المولى عز وجل لحبيبه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي وينزل جبريل عليه السلام في نفس اللحظة في نفس اللحظة يقول له يا رسول الله دول اتقالوا عليك كذا ولو سألوك قل لهم الكلام اللي هقول لك ده دلوقتي ده قرآن ولئن سألتهم لو رحت تسألهم دلوقتي يا محمد صلى الله عليه وسلم انتوا عملتوا كده ليه ليقولن ده الكلام ده جبريل بيقول للنبي قبل ما هم يردوا يا جماعة يعني هو بيقول له ايه لو هتسألهم هيردوا عليك بالكلام اللي هقوله لك دلوقتي واضح شوف المعنى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب لو قالوا لك الكلمة ديت يا محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم قد ربنا سبحانه وتعالى النبي راكب على الدابة بتاعته وراح مكلمهم بقى راجع لهم مكلمهم قال لهم انتوا قلتوا كذا وكذا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء قالوا له يا رسول الله والله إنما كنا نتحدث حديث الرجب خد بالك بقى إنما كنا نخوض ونلعب ده احنا كنا بنهزر والله العظيم ما كان قصدنا حاجة ده احنا كنا بس في يعني السكة صعبة وطويلة والدنيا حر فكنا بنسلي نفسنا وبنقول بعض الكلمات بس عشان السكة تعدي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم دول فين يا جماعة دول في أرض الجهاد ورا مين ورا النبي محمد وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك خدوا الحكم الشديد دوت ليه بالاستهزاء والسخرية من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه فتخيل بقى لما واحد بقى يستهزئ بالملك جل وعلا و- و- وسبحان الله يعني الواحد بي- بيسمع حاجات عجيبة جدا جدا في زماننا ده لكن انت تتخيل ان راجل راجل دكتور على صفحات احدى الجرائد الصفراء وما اكثر الجرائد الصفراء في زماننا ده ربنا يعافينا ان طالع يقول ايه يقول بيتهم هو دكتور تخيل دكتور في كلية شريعة بيعلم شبابنا وبيعلم ولادنا الشريعة الإسلامية طالع يتهم النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث تهم من أخبث التهم بيقول إن محمدا حتى من غير إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن محمدا كان ديكتاتوريا لا يدع أحدا يناقشه إلا قتله خد بالك التهمة الثانية أن النبي أوجب على الأمة نكاح المتعة زواج المتعة بتاع الشيعة الحاجة الثالثة أن النبي ما كان يخرج لغزواته إلا من أجل السرقة والسلب والنهب, والنهب. تخيل حضرتك لما واحد مسلم مش مسلم بقى لما واحد رجل وصل لمرتبة علمية إنه بقى دكتور ويطلع ي- مش يسب مثلا آه، في أصحاب الملل الأخرى وإحنا بنقول يا جماعة ما ينبغيش إن إحنا نسب في أي حد لا نسب لا في يهود ولا في نصارى ولا في سب السب ده عايزين نقول ايه اذا كنا بندعو على اليهود بنقول ربنا ينتقم منهم يا رب العالمين وربنا ياخذهم اخذ عزيز مقتدر لكن ما ينفعش ان انا اقعد اسب في في نبي الله موسى عليه السلام واخد بالك ما ينفعش ان انا اسب في اي نبي من الانبياء فلك ان تتخيل وبرضه ما ينفعش ان انا حتى لو لو حبيت ان انا مثلا آه، آه، يعني اتكلم اي كلمه في منهج خطا في عند النصارى او غير ذلك لا يجوز لي ان انا اسب في سيدنا عيسى فتخيل بقى لما يكون مسلم ما يكون مسلم وبيسب في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالاصل يا جماعه ان المسلم ليس سبابا ولا شتاما ولا لعانا ولا ولا ولا حد ابدا بالعكس ده احنا عايزين ندعو الامم كلها لكي يدخلوا في دين الله سبحانه وتعالى طب تخيل حضرتك لو جيت النهارده لواحد آه، آه، ليس على مله الاسلام وعمال بتسبه وبتسب ديانته وبتسب نبيه طب كيف يستجيب لك طب شوف النبي كان بيعمل ايه مع المشركين اللي هم لا دين لهم اللي هم كانوا بيعبدوا الاصنام اللي هم كانوا بيعبدوا الاصنام ورغم ذلك كان يتالف قلوبهم وكان يقول اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون يروحوا له الصحابه والحديث رواه مسلم يقول يا رسول الله الا تدعو الله على المشركين قال اني لم ابعث لعانا وانما وانما بعثت رحمه صلى الله عليه وسلم قال عنه جل وعلا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين رسول الله رحمه للانس والجن وللبر والفاجر والكافر تخيل النبي رحمه للكون ده كله عشان كده بقول ما ينفعش ان احنا نقعد نسب في كل اللي حوالينا لا ده احنا عايزين ندعوهم باللين وبالرحمة و- طبعا احنا بنتكلم عن ايه عن عن الناس العاديين اما المحاربين لهم وضع تاني يعني اللي اليهود اللي عايشين في فلسطين اللي بيقتلوا في اخواننا المسلمين في غزة في فلسطين لا دول لهم حكم تاني دول ندعو عليهم ليل نهار ونسأل الله عز وجل أن ينتقم منهم أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر واخد بالك لأن دول يعني يعني عاثوا في الأرض فسادا وإفسادا تخيل لما راجل يطلع يقول لك ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو حتى ما بيقولش النبي بيقول بيقول محمد شوف يا اخي سبحان الله الواحد يجي له قلب ازاي يقول محمد من من غير ما يقول صلى الله عليه وسلم او يقول النبي محمد او سيدنا محمد سيدنا سيدنا سيدنا ده تاج راسنا ده هو اللي قال انا سيد ولد ادم يوم القيامه ولا فخر شوف تواضع النبي يا اخي صلى الله عليه وسلم فلما يقول لك ان ان محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعني كان ديكتاتوريا حتى انه لم يدع احدا يناقشه الا وقتله طب اقول لل- للدكتور يا رب يا رب اهدي يا رب واهدي كل المسلمين يا رب وبندعو للجميع والله بالهدايه احنا احنا مش من مصلحتنا ان احنا نقول يا رب انتقم من من واحد بي- بيعمل حاجه زي انا بقول يا رب اهديه يا رب اهديه لان هدايته مصلحه لينا ما هو دوت لما يسب النبي ويدرس الكلام ده لاولادنا في كليات خد بالك هدايته مصلحه لينا ان هو بدل ما يسب في النبي لا يعرف إن- طلبه قدر النبي صلى الله عليه وسلم عايز اقول له يا دكتور يعني ارفق بنفسك النبي ما قتلش حد في عمره ده كله إلا واحد بس وكان ليها سبب واحنا قلنا قبل كده يا جماعة لو تذكروا في الأبحاث اللي احنا عملناها في الرد على الشبهات التي أثيرت ضد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا الكلام ده عايزين مش عايز أكرر كتير بس لازم أقولها دلوقتي النبي كان قوته بكام رجل يا جماعة النبي كان قوته ب 4000 رجل ايه الدليل على كده حديث البخاري عن سيدنا انس بن مالك انه قال لقتاده ان كنا لنتحدث ان النبي قد اعطي قوه 40 رجلا زاد ابو نعيم في صفه الجنه أن لأن أنس قال ل- لقتادة قال إن كنا لنتحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة خد بالك طب يبقى النبي قوته 40 رجل من أهل الجنة قوة الرجل الواحد من أهل الجنة قد إيه تعالوا نروح للحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل من أهل الجنة لا يعطى قوة مئة رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع يبقى قوة الرجل من أهل الجنة بمئة رجل والنبي صلى الله عليه وسلم أعطي قوة كم واحد 40 رجل 40 في 100 ب 4000 ولذا علق الحافظ أمير المؤمنين في الحديث الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة تنسعه قال وعلى هذا إيه- اقرا الكلام ده في فتح الباري ده مش بحث من دماغي ده الكلام ده في فتح الباري قال وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأربعة آلاف رجل يا دكتور اللي قوته بقى النبي عليه الصلاة والسلام قوته 4000 رجل قتل كم واحد منذ بداية البعثة إلى آخر يوم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام 23 سنة يؤذى ويقاتل ويتهم في عرضي ويلقى التراب فوق رأسي ويلقى سل الجزور على ظهري ويطرد من مكة ويقول وهو يقول ويبكي ويقول والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت ويعرض يتعرض لتسع محاولات قتل صلى الله عليه وسلم ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة فاتحا منتصرا قال ما تظنون أني فاعل بكم قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فكان كريما فقال فاذهبوا فأنتم الطلقاء الله أكبر ولم يقتل إلا رجلا واحدا اللي هو أبي بن خلف وأرجو أنك تركز معايا أبي بن خلف وكان ليها سبب والله كان ليها سبب هو النبي لما يلاقي سبعين من الصحابة اتقتلوا في يوم أحد ليه ما قتلش المشركين وكان قادر صلى الله عليه وسلم أن يقتل أكبر قدر المشركين النبي صلى الله عليه وسلم مصلحته الأولى مش قتل الناس يا جماعة اسمعوا عايزين نسمع الكون ده كله المصلحة الأولى للنبي مش قتل الناس وإنما تعبيد الناس لرب الناس قالها تلميذ النبي ربعي بن عمر حينما سأله رستم قائد جيش الفرس ما قال له من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا قال نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة هي دي المسألة أبي بن خلف أساء الأدب مع النبي كل ما يقابله يقول له يا محمد لئن لقيتك خارج مكة لأقتلنك مرة اتنين تلاتة عشرة النبي حس بأن فيها إهانة ليه زيادة عن اللزوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل أنا والله لأقتلنك حلف أقسم بالله فلا بد أن يبر بقسمه قابله في غزوة بدر ماذا صنع معه النبي صلى الله عليه وسلم والله ما دخل قطعه بحتة ولا عمل أي حاجة هي بس بالرمح ضر يعني نفض الصحابة من حوله وأخذ الرمح وضرب آه، هذا الرجل هو أبي بن خلف ضربة واحدة الضربه دي ما وصلتلوش على فكره دي يا دوب بس يعني وصلت ذبابه الرمح او ذباب الرمح ال- الحته الصغيره دي وصلت لصدر هذا الرجل فعملت له كدمه فظل يخور كما يخور الثور والناس يقولوا له ماذا بك يعني ده يعني ده ده, ده انت ما فيش ده حاجه صغيره خالص اللي جت بيك قال والله لو نزل بجبل ما نزل بي لتفتت الجبل ومات الرجل هل النبي قتل اي حد غير هذا الرجل يا جماعه يا جماعه عيب عيب يبقى مسلم ويسب النبي عيب قوي قوي ده عيب ان كافر ويسب النبي حرام حرام الانبياء لا يسبون مش النبي ومحمد بس صلى الله عليه وسلم لا ده احنا بنقول كل الانبياء على راسنا من فوق تاج رؤوسنا صلوات ربي وسلامه عليهم فمش يجي النهارده واحد ودكتور ويقول لك ده النبي كان ديكتاتوريا استغفر الله ليه كده ليه يتقال هذا الكلام يعني أنا مش عارف أقول إيه يعني أنا عايز أقول إن ده, ده أهل العلم قالوا من سب النبي شوف ما قالوا ما قالوا كمان لا يستتاب قالوا حده القتل ليه؟ لأنه ممكن يسب النبي فيرجع يقول خلاص أنا تبت مش هسبه فيسبه تاني ثم يقول تبت قالوا فصيانة لجناب النبي صلى الله عليه وسلم من سبه يقتل تخيل احنا مش عايزين بقى ن- نخش في ال- في المسائل الفقهية ديت وقول الأئمة و- لكن عايز أقول يعني م- إ- ازاي الواحد يخطر على باله ان راجل دكتور ويقعد يسب في النبي ويقول لك وكان النبي اوجب زو- زو- زواج المتعه مين قال ان النبي اوجب زو- زواج المتعه ان كان النبي اباح ذلك بوحي من الله في بدايه الاسلام ثم حرم ذلك بعد ذلك فليس معنى هذا النبي اوجب زواج المتعه أو نكاح المتعه ده محرم محرم باتفاق يعني هذا من ضمن الأشياء التي أو الشرائع الم- المبدلة التي آه، يعني تدين بها الشيعة إن الشيعة من لم يتمتع فليس بشيعي إيه نكاح المت- المتعة؟ نكاح المتعة إن واحد كأنه عفوا بيستأجر امرأة هي يتزوجها لمدة أسبوعين ثلاثة مقابل مبلغ هو ده نكاح ده ل- ل- لقيام أسرة ولا غيره؟ لا طبعا ده نكاح من أجل المتعة ليس هناك أي فرق بينه وبين عياذا بالله آه، آه، السفاح والزنا ربنا يعافينا ويعافيكم وحين يقول لك بقى في النهاية ويقول لك وكانت غزوات النبي من أجل السرقة أعوذ بالله إن كان المولى عز وجل أحل الغنائم للمسلمين هل تسمي الغنائم سرقة؟ كيف تسمي الغنائم سرقة؟ طيب وال- والمشركين واللي خدوهم المسلمين واحتلوا ديارهم وأخذوا أموالهم في مكة وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعوض الصحابة عن بعض ما أخذ منهم لما قال لهم اخرجوا إلى ل- للغنائم لما للقافلة بتاعت أبي سفيان عيد أبي سفيان في غزوة بدر وانقلب الأمر إلى قتال ولم يحصلوا على القافلة دي بتسميها سرقة؟ كيف تسمى سرقة؟ وإذا كان ربنا سبحانه وتعالى يعني أنزل سورة كاملة في القرآن سماها س- سورة الأنفال فالأنفال لم لم تكن حلالا للأمم من قبلنا لكنها كانت حلالا لنا كمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى نرجع لموضوعنا إذا لا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار ولا نقول فلان شهيد إلا بنص من عند الله أو نص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تعالوا نرجع بقى لقصة الجيش معلش أنا طلعت بره شوية لكن كان لازم أقطع بره في الحتة ديت لأن ما ينفعش إن أنا أسمع إن واحد بيسب النبي ونسكت فلا بد إن إحنا نرد ونفند هذه الشبهات في عجالة سريعة وإلا فالموضوع يحتاج رد طويل جدا جدا بفضل الله سبحانه وتعالى نرجع لقصة الجيش في الحديث الذي رواه مسلم عن أم المؤمنين عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيعوذ بهذا البيت عن الكعبة قوم ليست لهم منعة جيش المهدي عليه السلام ليست لهم منعة ولا, عد ولا عدد ولا عدة يبعث إليهم جيش حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم طب ده مش جديد الكلام ده ما انت لسه قايل من شوية أن الجيش هيتخسف بيه بس هيتخسف بيه إزاي بقى دي الحتة الجديدة بقى الحتة الجديدة دي بقى في رواية أم المؤمنين حفصة ان النبي قال ايه صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن هذا البيت جيش يغزونهم حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض في منطقة كده ما بين مكة والمدينة الصحراء خد بالك بقى إيه اللي يحصل خسف بأوسط الجيش الجيش عبارة عن مقدمة ومؤخرة وقلب قلب الجيش اللي هو الوسط الوسط دوت هيخسف بيه الأرض تخيل كده حضرتك جيش ثلاث كتايب كتيبة قدام وكتيبة في النص وكتيبة ورا ايه اللي يحصل وهم ماشيين في اثناء مشيهم رايحين عشان يقتلوا المهدي عليه السلام ايه اللي يحصل الجيش يخسف بيه فينادي اولهم اخرهم الجيش اللي في النص اتخسف بيه فالجيش اللي قدام هينادي على الجيش اللي ورا شفتوا اللي حصل ده الجيش اللي في النص اتخسف بيه فيقولون بلى اه شفناه شفناه وهو بيتخسف بيه ثم يخسف بأولهم وآخرهم ولا يبقى إلا الشريد الذي يخبر عن خسفهم يا الله يعني منظر عجيب جدا انا قعدت اتخيل المنظر كده قعدت والله بجد قعدت غمضت عينيا كده وتخيلت المنظر قدام عينيا جيش من ثلاث كتايب طالع اوسط الجيش واوله واخره الوسط هتخسف بيه فالاولانيين بيتكلموا الاخرانيين بيقول لهم شفتوا الجيش اتخسف بيه اه شفناه فلسه بيتكلموا راح اتخسف بالاول وبالاخر ولم باول الجيش واول اخر الجيش ولم يبقى الا رجل او رجلان شريد رجل مثلا وراح هو بقى نزل ووصل مكة وأخبرهم هناك في مكة قال لهم ده في جيش كان طالع عشان يقاتل المهدي عليه السلام فخسف بالجيش في المكان الفلاني ايه فايدة المعلومة ديت طب وليه الراجل ده ربنا نجاه مش سؤال مهم طب ما كان كلهم يموتوا ما هو جيش مثلا طالع مثلا مكون مثلا من 10000 15000 20000 من حتى 2000 واتخسب بيه يتخسب بيه كله خلاص مش كانوا رايحين يقاتلوا المهدي عليه السلام ما يتخسب بيهم وخلاص قال لك لا لازم واحد يفضل ليه علشان يروح يقول اللي حصل طب قول اللي حصل هنستفيد هنستفيد كتير جدا هو مش النبي قال الحديث دوت اه قال الحديث دوت ومش كلنا عرفناه اه كلنا عرفناه يبقى اذا لما احنا نكون مع المهدي وبعضنا لسه شاكك هل هو المهدي ولا مش المهدي واضح المعنى فأول ما يجي لنا الشريط ده يقولون يا جماعة يا مسلمين أيوة خير ده في جيش كان طالع يقاتل واحد اسمه محمد بن عبد الله المهدي فاتخسف بالجيش كله ولم يبقى إلا أنا في اللحظة ديت كل المسلمين بلا استثناء هيتأكدوا ان هو دوت المهدي لان النبي ذكر هذه العلامة من علامات ان دوت هو المهدي طيب قائد الجيش اللي طلع عشان يقاتل المهدي ده مين؟ هيختلف أهل العلم في الموضوع ده لكن ذكر كثير منهم ان هو اسمه السفياني اللي ايه اسمه ايه؟ آه السفياني السفياني نعيم بن حماد في كتاب الفتن وكتاب الفتن ده يعني ايه يعني في حاجات كتيرة جدا جدا ضعيفة لكنه ذكر السفياني ده في عشر فصول من كتاب الفتن تخيل عشر فصول نعيم بن حماد عمال يتكلم عن السفياني وذهب السفياني وحصل من السفياني ونسب السفياني وآل السفياني وراح وخرج و- وعمال يوصف في حاجات كتيرة جدا خاصة بالسفياني فلم يصح من موضوع السفياني إلا حديث واحد فقط ايه هو الحديث دوت ده اللي احنا هنعرفه بعد الفاصل فابقوا معنا عشان نرجع لقصة الجيش اللي اتخسف بيه عشان نعرف العلامة المميزة للمهدي عليه السلام فابقوا معنا وكتروا من الصلاة على حبيبك صلى الله عليه وسلم
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء
مكتبة الصفا أن تقدم للأمة الإسلامية أكبر مفاجأة لعام 2007 باقة عطرة من كتب الداعية والكاتب الإسلامي الشيخ محمود المصري أبو عمار كتاب أصحاب الرسول مجلدين ترجمة حقيقية لأكثر من 105 صحابي بأسلوب شيق وممتع كتاب صحابيات حول الرسول تتعرف من خلاله على سيرة أمهات المؤمنين وباقة من الصحابيات بأسلوب سهل وممتع. كتاب سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم يحتوي على سيرة الرسول من ميلاده إلى مماته. كتاب رحلة إلى الدار الآخرة يصور لك أحداث الرحلة كاملة من الميلاد إلى الجنة أو النار. كتاب تحذير الساجد من أخطاء العبادات والعقائد يحتوي على تصحيح ألف خطأ في العقيدة والعبادة كتاب الزواج الإسلامي السعيد صورة متكاملة للزواج الإسلامي السعيد من بداية اختيار شريك الحياة وإلى أن نربي أولادنا احجز نسختك فورا واتصل بنا على الأرقام التالية تصلك المجموعة كاملة في سبع مجلدات فاخرة هاتف رقم 016 255 6152 أو 016 255 6153 مع تحيات مكتبة الصفا سعر المجموعة كاملة 120 جنيها بالإضافة إلى 10 جنيهات مصاريف الشحن مكتبة الصفا
على الإحسان والإخلاص وحب الله خير أساس وبالحسنات والإحساس ستجمعنا قناة الناس
شاشة تأخذك للجنة
الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعنا لكم بعد الفاصل وربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما تعالوا نكمل قصة المهدي عليه السلام قلنا يا جماعة إن الجيش اللي طالع اللي طالع من بلاد الشام عشان يقاتل المهدي عليه السلام الجيش دوت سيخسف به وصفنا الخسف كما في حديث أمنا صفية آه، ان ان ان الجيش دوت هيخسف ب- او كان مع- في حديث امنا حفصه عفوا آه، آه، ان الجيش ده هيخسف بوسط الجيش ثم ينادي اولهم اخرهم ويقول لهم شفتوا مثلا اه آه، شفنا الخسف ده فيخسف بهم جميعا ولا يبقى الا رجل واحد اللي هو يذهب الى مكه ويخبر الناس بخبر الجيش الذي خسف به في اللحظة ديت نتأكد جميعا ان هو دوت المهدي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم يقولون كما جاء في بعض الروايات أن الرجل اللي هيقود الجيش دوت عشان يقاتل المهدي اسمه السفياني السفياني زي ما قلت لحضراتكم قبل الفاصل ان نعيم بن حماد في كتاب الفتن ذكر السفياني في عشر فصول ويعني وصال وجل في هذه المسألة لكن قلت ان كل الروايات ديت لا تصح الا رواية واحدة رواها الحاكم وصححها على شرط الشيخين واقره الامام الذهبي رحمه الله رحمة واسعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج رجل يقال له السفياني رجل ايه قال ايه السفياني في عمق دمشق هيجي من دمشق تمام كده وعامة من يتبعه من كلب قبيلة اسمها كلب فيتبعون اللي هو السفياني يروح يقاتلوا معاه المهدي عليه السلام فيخرج رجل من أهل بيتي بالحرم فيسير إليه السفياني بمن معه حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بهم ولم يبق إلا المخبر عنهم يعني لا يبقى إلا الرجل الذي يذهب إلى المهدي وإلى أتباعه فيخبرهم بخبر الجيش الذي خسف به أظن كده الرواية كده تتضح تماما جيش طالع من قلب دمشق على رأس رجل اسمه السفياني هيعدي على قبيلة اسمها كلب هتتبعوا القبيلة ديت عشان تقتل المهدي فهم ماشيين في الطريق يوصلوا لحتة اسمها البيداء إيه اللي يحصل هيخسف بوسط الجيش ثم ينادي أول الجيش آخر الجيش شفتوا اللي حصل اه شفنا ثم يخسف بهم ولا يبقى إلا رجل واحد يذهب الرجل دوت إلى المهدي وإلى أتباعه فيخبرهم بخبر الجيش الذي خسف به فيتأكد الناس جميعا أن هذا هو المهدي طيب في أدلة من السنة على ظهور المهدي طبعا تواتر أحاديث المهدي في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آه، الأحاديث التي وردت بذلك متواترة تواترا معنويا يعني إيه تواترا معنويا؟ تعالوا نذكر حديث منهم الأول وبعدين نذكر يعني إيه تواتر معنوي قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح قال لا تقوم الساعة حتى تمتلئ الأرض ظلما وعدوانا حتى تمتلئ الأرض إيه ظلما وعدوانا ثم يخرج خد بالك بقى ثم يخرج رجل من آل بيتي أو من أهل بيتي يملأها قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا ده حديث عن المهدي يمكن ذكرناه قبل كده كذا مرة طيب يعني ايه احاديث المهدي متواترة تواترا معنويا هو التواتر يعني ايه او التواتر كم نوع التواتر نوعين تواتر لفظي وتواتر معنوي طب يعني ايه تواتر لفظي تواتر لفظي يعني الحديث دوت وردت فيه روايات كثيرة جدا جدا جدا لكن كلها بلفظ واحد الصحابي دوت رواها بنفس اللفظ والصحابي الثاني رواها بنفس اللفظ برضه عدد كبير جدا زي ايه زي حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار الحديث دوت رواه سبعين واحد من أصحاب النبي وكلهم رووه بلفظ واحد واضح كده طب ده ايه التواتر ايه التواتر اللفظي ان يكون كل الروايات بلفظ واحد طب التواتر المعنوي يكون نفس الحديث روي بروايات كثيره جدا او كثيره جدا لكنها مختلفه في الالفاظ بتاعتها المعنى واحد لكن اللفظ مختلف زي ايه زي مثلا حديث رفع يد رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء ده رواها كم صحابي رواها 100 صحابي لكن بروايات بألفاظ مختلفة بيتسمى تواتر معنوي يبقى إذن أحاديث المهدي وردت من روايات كثيرة جدا جدا جدا لكن بألفاظ مختلفة فعشان كده اتسمى متواتر تواترا معنويا وبعدين تواتر يعني إيه رواه مجموعة كبيرة جدا من الصحابة خد بالك أو رواه مجموعة جدا من التابعين عن مجموعة كبيرة جدا من الصحابة عن النبي مباشرة صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نشوف حديث عجيب جدا حديث في غاية الروعة آه، من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام في موضوع المهدي لأن احنا محتاجين نعرف هو النبي قال إيه عن المهدي كل حاجة قالها النبي عن المهدي محتاجين نعرفها عشان نعرف قدر المهدي و- و- وقد إيه إن المهدي فعلا هيجي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا موضوع خطير جدا وزي ما بقول لحضرتك الأمة الآن كلها أو جل الأمة الآن بتهيأ لاستقبال المهدي أنا عايز أقول حاجة مسألة مهمة جدا من خلال القراءة إن فعلا مش هو ده زمن المهدي لا لسه شوية لسه شوية الأمة محتاجة تستوي زي ما بيقولوا الأمة محتاجة ترجع أكتر وأكتر لربنا الأمة محتاجة كلها تتضافر جهدها الأمة محتاجة إن هي تنسى الانقسامات والاختلافات والمشاكل والأهواء و و وترجع كلها كلها تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الوقت دوت هننتصر على اليهود وهنطهر أرض فلسطين من دنس اليهود وهننتصر عليهم وبفضل الله وسيرد إلينا ما- ما- المسجد الأقصى مرة أخرى في الوقت دوت وبعد حصول المسلمين على المسجد الأقصى أقول لك يقينا هو ده زم- زمن المهدي يبقى لن يظهر المهدي واحفظ معايا الكلام ده لن يظهر المهدي أبداً إلا إذا عادت الأمة إلى الخلافة الإسلامية أو على الأقل إلى صحوة مباركة تعم الكون كله ثم يعود المسجد الأقصى في الوقت دوت أقول لك يقينا إحنا مستنيين ظهور المهدي عليه السلام قال صلى الله عليه وسلم أبشركم بالمهدي الله شوف قد ايه يعني كأن النبي عايز يقول إيه وجود المهدي وسطكم دي بشرة كبيرة جدا أنا بسوقها إليكم صلى الله عليه وسلم كأن النبي بيقول لنا أنا ع- أنتوا ليكوا عندي هدية الهدية ديت إن المهدي ده من آل بيتي هيبعث هيملى لكم الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا صلى الله على نبي محمد صلى الله عليه وسلم والمهدي ده ثمرة من ثمرات النبي احسن حد يقول ايه ايه ده هيملى الارض كلها ظ- قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا يعني هي من حاجات ممكن ما يكونش عملها بعض الصحابه ولا حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا خد بالك ده المهدي ثمره من ثمرات النبي ثمره من ثمراته كل اللي هيعمله في ميزان حسنات النبي لانه تلميذ من تلاميذ النبي اللي اتربوا على منهج الر- على منهج النبي وعلى سنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم ابشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل لو تلاحظ حضرتك اللي, اللي, اللي كان عايش في ايام الستينات والسبعينات كنا لما نسمع عن زلزال حصل في بلد كان الموضوع حاجة يعني عارف كأنك بتسمع وهم من الأوهام زلزال يعني طب الزلزال ده شكله ايه طب بيعمل ايه طب مش عارف ايه الآن انتشرت الزلازل والبراكين في أقطار الأرض بشكل لا يخطر على قلب بشر حتى إن الزلزال الواحد أحيانا بيدمر قرى بأكملها يعني لك أن تتخيل إن مدينة كاملة في أمريكا ابتلعها ابت- ابتلعت تحت الأرض كاملة مدينة كاملة في الجزائر حصل فيها نفس الكلام ده من من سنوات خد بالك آه، قاعدة تركية كاملة خسف بها في البحر خد بالك اه فالنبي عليه الصلاه والسلام بيقول ايه بيقول ابشركم بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس في اختلاف بين الناس طبعا اختلاف واضح جدا جدا ان في اختلاف كبير لسه الامه ما اجتمعتش على قلب رجل واحد حتى في البلد الواحده مش عايز اقول في اختلاف بين البلدان لا حتى في البلد الواحده تجد جماعات وتجد فرق وتجد وتجد واهواء حتى تجد يعني زعامات وتجد اشياء عجيبه جدا لسه الأمة ما اتحدتش لسه الأمة ما اعتصمتش بحبل الله كما ينبغي واضح؟ آه قال إيه يبعث على اختلاف من الناس وزلازل فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظل- ظل- ظلما وجورا يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم المال صحاحا قال رجل وما صحاحا قال بالسوية بين الناس يعني يعدل بينهم يعطي دوت 2000 درهم يبقى يعطي ده 2000 درهم يعطي ده 4000 يعطي ده الب- ب- بال- بالتساوي بفضل الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى القلب يتملي غنى مانيش عايز مش هتطلب من حد حاجة ولا هتسأل حد أي في أي حاجة ولا هتعوز من حد أي حاجة ربنا هيغني قلبك القناعة كنز لا يفنى إن ربنا سبحانه وتعالى هيغنيك عن سؤال أي إنسان على وجه الأرض في الوقت ده قال ويملأ الله قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم غنى ويسعهم عدله يعني عدل يعني العدل ي- ينتشر على الأرض كلها فلا يبقى أي يعني أي ظلم ولا جور ما فيش ظلم هيبقى موجود على وجه الأرض بفضل الله سبحانه وتعالى حتى يأمر مناديا فينادي ده مين ده المهدي عليه السلام من له في مال حاجة حد عايز فلوس هو شوف الكلام بقى يعني ايه تخيل حضرتك لما يجي مثلا رئيس دولة ويقول للشعب حد عايز فلوس شوف بقى اللي هيحصل يعني ربنا يكرمنا ويكرمك يا رب العالمين يعني انا اذكر هنا في قناة الناس ربنا يبارك في القائمين عليها يا رب العالمين في يوم من الايام اخت فاضلة فاتحه آه، دار كده ل- ل- لرعاية ال- الايتام تقريبا اظن على ما اذكر وفي نفس الوقت بتقدم مساعدات لبعض الاسر الفقيرة فبتعتمد على زكاة المال اللي بتدفع لها والصدقات و عشان تقدر توزع على الناس دولت فطلبت مني ان انا اعلن في القناه الكلام ده من حوالي اظن 3 4 سنين ان انا اعلن في القناه ان إن بعض الاغنياء ربنا يبارك فيهم اللي موس- ربنا موسع عليهم يروحوا المكان دوت يدفعوا زكاه مالهم وصدقاتهم علشان هي يكون عندها قدره على ان هي توزع اكبر قدر من الاموال ديت على الفقراء لان عندها حالات صعبه جدا فاعلنت قلت يا جماعه ال ال ال الناس الافاضل اللي ربنا موسع عليهم و و- ويعني الحمد لله رب العالمين يروحوا المكان الفلاني و- واديت العنوان قلت العنوان على الهواء فيروح عشان يتبرعوا عشان المكان ده بيقدم مساعدات لاسر فقيره فالله يبارك فيكم عشان بس الدنيا يعني الاخت ب- بعدها مباشره بتقول لي انا قفلت المكان لمده شهر ونص ليه؟ لأن اللي حصل مفيش ولا واحد معاه فلوس راح اللي راح هو اللي عايز فلوس فاتملت الشوارع وجت عربيات البوليس والأمن المركزي عشان تفرق الناس كانت منظر يعني حاجة فوق الخيال فبتقول لي عشان الناس بس تنسى المكان قعدت شهر ونص قافلاه مش قادرة ليه كانت مشكلة كبيرة جدا فشوف هنا بقى سبحان الله إيه- إيه- إيه المهدي يقول ايه اللي عايز فلوس يجي ولا واحد يروح تخيل الا رجل واحد فيروح فالمهدي يقول له اذهب الى الخازن الى خازن بيت المال اطلب اللي انت عايزه فالراجل لما يخش فيلاقي بيت المال مليان فلوس متعبق فلوس فيبتدي يحفي المال يحط في حجره يحط لحد ما يتقل حجره ومش قادر يقوم بالفلوس وبعدين فجأة يبص حواليه يلاقي هو الوحيد اللي جه عشان ياخد فلوس وكل المسلمين بلا استثناء مفيش ولا واحد فيهم راح عشان ياخد فلوس فيتكسف من نفسه ويقول كنت أجشع أمة محمد صلى الله عليه وسلم أما كان يسعني ما وسعهم يعني هم كلهم محدش طلب منهم فلوس أنا الوحيد اللي جيت عشان أخد فلوس فيروح للمهدي يقول له أنا عايز أرجع الفلوس واضح يقول لك إيه قال فيردهم فيرد المال يعني فلا يق... فلا يقبل منه النبي عليه السلام بيقول فلا يقبل منه المال فيقال له إن لا نأخذ شيئا أعطيناه فيكون الحال كذلك سبع سنين أو ثمان سنين أو تسع سنين الشك هنا من الراوي من راوي الحديث ثم خد بالك بقى لا خير في العيش من بعده أو قال ثم لا خير في الحياة من بعده سبحان الله سبع سنين المال هيفيض ولذلك ورد في في روايه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال آه، لا يوشكن ان ينزل فيكم عيسى ابن مريم حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من ياخذه حتى تكون السجده الواحده خيرا من الدنيا وما فيها. الله اكبر يعني في عهد عيسى عليه السلام اللي هو عهد المهدي ما هو الاثنين يكونوا موجودين مع بعض في عهد عيسى عليه السلام وعهد المهدي ايه اللي يحصل هيفيض المال فحتى لا يجد من ياخذه مش لاقي حد ياخد الفلوس ديت حتى تكون السجده الواحده يا مسلم اللي تسجدها بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى افضل من الدنيا وما فيها امال ايه اللي بيحصل في الزمن ده ايه اللي بيحصل من تكالب كتير من الناس يعني على الدنيا وعلى الفلوس وليل ونهار شغل وليل ونهار مشاكل على فلوس ودنيا و و واختلافات حتى بين أصحاب يعني بين صلة الأرحام بين الإخوات وبين القرايب وبين الحبايب وبين الأب وابنه وبين الابن وأخوه وبين دوت وخاله وبين دوت وعمه وبين الشاب وبأمه كل ده عشان فلوس كل المشاكل دي عشان دنيا وعشان فلوس تخيل النبي بيقول حتى يفيض المال فلا يجد من يأخذه حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها يفضلوا على كده امتى يا جماعة سبع سنين قد إيه؟ سبع سنين يفضلوا الدنيا مليانة خير والخيرات وال- والبركات نزلت من السماوات والغ- والبركات خرجت من الأرض والدنيا كلها ما فيش شحناء ولا تباغض ولا تحاسد بين اتنين الدنيا كلها في أمان تمشي الأسود ما تقربلكش الحياة ما تقربلكش ولادك يلعبوا بالحيات تخيل بنص الحديث حتى يضع الطفل يده في فم الحية فلا تضره ويطأ الرجل برجله على الأسد فلا يضره تخيل والنمور تسعى مع ال- الأبقار والأسود تسعى مع الإبل ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها إيه النعيم ده كله إيه النعيم ده كله إيه الخير ده كله لما الناس ترجع لربنا ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون كتير من الناس يقولوا ادعي لنا ادعي لنا ربنا يفرج عننا الهم والكرب اللي احنا فيه ده صح صح الناس فعلا في كرب في كرب وهم شديد جدا ربنا يا رب يفرج هم المسلمين جميعا يا رب العالمين الكرب ده سببه ايه حد فيكم فكر حد فينا كده قاعد مع نفسه يقول هو احنا ليه على طول في كرب لا الغني راضي ولا الفقير راضي أو بلاش نقول مش راضي لا الغني مرتاح ولا الفقير مرتاح ولا الوزير مرتاح ولا الغفير مرتاح أنا قعدت مع ناس أصحاب مناصب عالية جدا جدا جدا فوق ما تصور ناس مسؤولين كبار وجدت عندهم مشاكل والله العظيم تفتت الجبال والناس البسطاء فاكرين انهم اسعد الناس وقعدت مع ناس أغنياء جدا جدا ولقيت عندهم مشاكل فعلا تفتت الجبال والناس فاكرة هم مبسوطين جدا وسعداء جدا وفي المقابل قعدت مع ناس فقراء على طبلية بسيطة كده وقلبهم مليان فرح وسعادة ورضا ومش فارقة معاه هيحزن على ايه هيضيع منه ايه يعني هو حيلته ايه اصلا عشان يحزن عليه خدت بالك وراضي ومبسوط مفيش عنده اي مشكله خالص ومش معنى كده ان كل غني ما هوش مبسوط او ما هوش سعيد وكل فقير يكون سعيد لا الموضوع مختلف يعني ممكن تلاقي فقير مش مبسوط ومش راضي بحاله وممكن تلاقي واحد غني سعيد جدا نعم المال الصالح للرجل الصالح لكن المساله ان إن عايز اقول هو ال ال ال ال الابتلاءات اللي احنا فيها دي كلها والضيق اللي احنا فيه ده كله ده, ده سببه ايه سببه وسامحوني احنا بنتكلم بصراحه احنا اهل وحبايب انا مش شيخ بدي درس للناس انا بعتبر نفسي ابنكم واخوكم يعني يعني عايز اتكلم بصراحه ان احنا في كتير مننا محتاج انه يحس بغيره محتاجين ان احنا نتراحم محتاجين نحس ببعض محتاجين نراعي بعض محتاجين نرحم بعض عندنا اساس النبي علمه لنا بس للاسف كتير مننا نسيه سامحوني نسيه بجد نسيه ايه هو ال- القاعده والاساس دي كلها قول النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الارض بس خلاص خد التانية بقى يرحمكم من في السماء الله لما انا ارحم اخويا مين اللي هيرحمني مش اخويا نفسه لا ربنا شوف والله في عون العبد واضح المعنى انا عايز اجمع لك بس بين يعني بين الاحاديث كلها والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه يبقى انا لما اكون في عون اخويا يبقى مين اللي هيكون في عوني الله سبحانه وتعالى واحد يقول بس الكلام ده معلش متناقض يا شيخ اذا كنتوا انتوا بنبعت لكم يوميا 2000 3000 رساله انا عارف انت هتقول ايه 2000 3000 رساله على الموبايل ما بتسالوش فينا وما بتعملوش اقول لك اخويا حبيبي الداعيه ده انسان واحد لما بعت له يومين 2000 3000 رساله قول لي الوقت اللي هيقرا فيه ال 3000 رساله وقول لي الوقت اللي هيرد بيه على ال 3000 رساله وقول لي قدراته كشخص واحد في انه يقدم مساعدات ل 3000 شخص في يوم واحد ده الدوله ما بتقدمش 3000 مساعده في اليوم دوله فما ظنك بشخص فاعذر اخوانك الدعاء اعذرهم حط نفسك مكانهم والله العظيم اعذرهم في بعض الدعاة وانا اعلم ذلك جيدا وانا بتكلم وانا عارف انا بقول ايه بعض الدعاة ما بيناموش في اليوم اكتر من 3 4 ساعات من كتر ما هم شايلين هم الامه وقاعدين ليل ونهار يجهزوا ويحضروا علشان نفسهم ان الامه تفوق ونفسهم ان الامه تلتزم نفسهم الامه ترجع لربنا سبحانه وتعالى في ناس شايلين هم الامه وفي ناس بتتاجر بالامه انا معاك لكن انا عايز اقول ان اكثر الدعاء ناس بفضل الله سهرانين من اجل الامه ديت فلازم تعذر فالشاهد في الموضوع ان والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه لما تعين اخوك ربنا اللي هيعينك لما تستر اخوك ربنا اللي هيسترك لما تكرم اخوك ربنا اللي هيكرمك لما تغفر لاخوك ربنا اللي هيغفر لك لما ترحم اخوك ربنا اللي هيرحمك شوف بقى انت بقى عبد عبد فقير وضعيف ما تملكش اي شيء من الدنيا ديت شوف لما انت ترحم لما انت ترحم عبد من عباد الله فتنزل عليك رحمات الملك رحمات الملك سبحانه وتعالى تنزل عليك يا مسلم تخيل احساسك يبقى عامل ازاي وانت بتترحم مش من عبد بتترحم من الرب الرحيم الرحيم اللي ربنا قال عن نفسه سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء تخيل لما ربنا يرحمك هو ده حل كل مشاكلنا والله يا جماعة والله العظيم أنا لا أمزح ولا أقول كلام من فراغ والله الذي لا إله غيره حل مشاكلنا حل الأزمات اللي احنا فيها حل الأمراض اللي احنا بن- خايفين منها حل الغلاء والوباء والظلم اللي احنا عايشينه إن احنا نرحم بعض هو المشكلة النهاردة لما يكون 11 مليون قضية مرفوعين في المحاكم وناس مشغولة ومحامين ليل ونهار شغالين وعم ورايحين وجايين ودوت بيكذب ودوت بيزور ودوت بيعمل وده بيرتشي وده وده هو الأمور دي ترضي ربنا يقينا لأ طب وانتوا عايزين ان احنا ربنا يرحمنا ازاي بالمنظر ده لما نكون احنا مبهدلين بعض بالمنظر ده 11 مليون قضية يا نهار ابيض ده الواحد هيشد في شعره لما يسمع ان في 11 مليون قضية مرفوعين ما بين ناس على بعض ما بين بعض يقينا ممكن يكون منهم من 11 مليون قضية دولت 10 مليون و900 ألف قضية بهتان وزور وظلم وعدوان والباقي ممكن يكون على حق خد بالك ليه؟ لأن أقل مشكلة محدش يعني ما ما بقاش فيه يعني التراحم بتاع زمان تعالى ارجع كده للعهد أمهاتنا وأبائنا وأجدادنا الناس دي كانت بتحب بعض بجد الناس دي كانت صادقة بجد الناس دي كانت قلوبها نظيفة ونقية عشان كده ربنا كان مبارك لهم في حياتهم بشكل لا يخطر على قلب بشر عمرك سمعت أيام والدتي ووالدتك وأيام جدي وجدك عن الأمراض اللي احنا عايشين فيها دلوقتي عمرك سمعت عن الابتلاءات اللي احنا عايشين فيها دلوقتي عمرك سمعت عن المشاكل والاختلافات والانقسامات وال... وال... وال... والاشياء اللي توجع القلب اللي احنا عايشين فيها دلوقتي كنا بنسمع عن كل خير والله الناس بتحب بعض وبتراعي بعض وبيعزوا بعض وبيحترموا بعض وبيقدروا بعض ويعني وبيحنوا على بعض عشان كده ربنا كان كريمهم اخر كرم باقل فلوس كانوا عايشين اجمل حياه ب 3 جنيه وب 4 جنيه وب 10 جنيه وب 30 جنيه كانوا عايشين اسعد حياه والنهارده ب 2000 جنيه مش عارفين يعيشوا ليه؟ ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم من لا يرحم لا يرحم دي قاعدة يا مسلمين قاعدة يا إخواني وأحبابي عايزين نحس ببعض عايزين نحس ببعض والله الذي لا إله غيره مش عايز أقول لك جرب أصل ربنا ما يتجربش بس عايز أقول لك حاول كم مرة كده ترحم أخ مسلم ليك روح بكره كده تنازل عن قضيه تكون ظلمت فيها حد او بتظلم فيها حد روح في يو... روح بكره سامح اخوك المسلم كده روح بكره كده حاول ان انت تقدم خدمه ل... لانسان فقير او ل... او, أو لاسره فقيره او تس... تدخل السعاده على حد كده وشوف السعاده اللي هتبقى فيها وشوف الخير اللي هيحصل لك وشوف ربنا هيكرمك بايه انت عارف كل عباده وليها لذه لكن اقسم لك بالله والله العظيم وانا اقسم بالله غير حانف ان شاء الله عباده الصلاه وعباده الصيام وعباده الحج والعبادات دي كلها عبادات جميله وعظيمه جدا لكن حلاوتها لا تساوي مثقال ذره من حلاوه ان انت تنفق وتدخل السعاده على انسان بائس فقير وتشوف الفرحة دخلت على قلبه كده وهو بيقول لك ربنا يخليك يا ابني ربنا يسترك دنيا وآخرة يعني فرجت عني ربنا يفرج همك يا هتحس بفرحة في قلبك كبيرة قوي أنا دخلت الفرحة على مسلم عشان كده النبي قالها قالها في حديث عجيب قوي الحديث ده قعدت افكر فيه حتى اني عملته مره درس هنا في قناه الناس اسمه ابحث عن الانسان حديث رواه الطبراني في الكبير باسناد حسن النبي بيقول ايه احب عباد الله الى الله انفعهم لعباده واحب العمل الى الله واحب العمل الى الله سرور سرور اي سرور وذكروا كده بصيغه النكره عشان ما تحتقرش اي عمل لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق او طليق سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تقضي عنه دينا أو تسد له جوعا ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أقضي له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهرا كاملا الله ولأن أمشي مع أخي في حاجتي حتى أثبتها له أو من مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام على الصراط يوم القيامة خد بالك وراح كاش ك- كخاتم الحديث بجو- بجملة عجيبة أوي وحساسة أوي وراققة جدا من حبيبنا صلى الله عليه وسلم قال وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل لما تعمل خير اوعى تفسد الخير دوت بكلمة وحشة ما تروحش تدي الواحد 100 جنيه وتقول له خد على الله يطمر انت كده افسدت اللي انت بتعمله ما تروحش تجيب لواحد شقه وهو مرمي في الشارع هو وعيلته وتقول لهم اقعدوا اللي يمكن يطمر اوعى تعمل كده قول له اتفضل ويا ريت وانت بتتصدق خلي شوف واليد العليا خير من اليد السفلى عشان ما تحرجش اللي بياخد منك خلي ايدك انت اللي تحت قول له اتفضل يا اخي اكرمني بانك تقبل مني الهديه دي شوف انت بقيت اليد الايه السفلى وهو اليد العليا هو اللي بياخد شوف بتكرمه شوف المعنى الجميل شوف الذوقيات الحلوه شوف الاسلام حلو ازاي شوف لما امنا عائشه بتقول كنا نعطر الصدقه الله اكبر على الذوقيات الحلوه الجميله اللي امنا عائشه ما جابتهاش من عندها دي اتعلمتها من حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما هي اتربت على ايده شوف بتقول كنا نعطر الصدقه ليه؟ بيسألوا أمنا عائشة قالت لأنها تقع في يدي الله قبل أن تقع بين يدي الفقير الله أكبر فأنا أعطرها لله بتعطر الصدقة لله حد فينا فكر وهو بيعطر بي- بيدي صدق الفقير صدقة إنه يحط عليها كده برفان ويمدها للفقير يمكن الناس تضحك عليه لكن والله صدقني ليها معنى جميل قوي إنك بتعطرها وتقول له اتفضل أصلها هتقع بين يدي الله قبل ما تقع في إيدك فأنا بعطرها لربنا انت عارف الجمله دي يمكن تخلي الراجل ده لو ما كانش بيصلي يصلي يمكن تخليه لو ما كانش يعرف ربنا يعرف ربنا ويحب ربنا انك تحسسه ان انت فعلا ربنا في قلبك عظيم دي مسألة مهمة جدا يا مسلمين الحقيقة الوقت بيجري معاكم بسرعة مش عارف أنا بحبكم في الله لكن الوقت معاكم بيجري بسرعة بشكل غير عادي جدا لكن موضوع المهدي مفتوح شوف النبي بيقول إيه بيقول بيقول ثم لا خير في الحياة من بعد المهدي آخر حاجة حلوة على وجه الكرة الأرضية ظهور المهدي ونزول عيسى عليه السلام بعد السبع سنين اللي المسلمين يعيشوهم مع المهدي ومع عيسى عليه السلام بعد كده خلاص لا خير في الحياة يرجع الشرك مرة تانية وتهدم الكعبة ويرفع القرآن وتظهر الفتن والمصائب ويبقى الناس يتهارجون تهارج الحمر حتى لا يبقى إنسان يوحد الله سبحانه وتعالى ثم تقوم الساعة على شرار الخلق محتاجين ان احنا نفوق محتاجين نحس بفترة المهدي اللي جاية ديت احنا اللي هنمهد الارض ان شاء الله باذن ربنا عشان ظهور المهدي هنمهدها ازاي هترجعي لحجابك هترجعي لحملة مقاطعة التبرج وهتفرحينا وهذكر اسمك في الحلقة وهدعي لك وهدعي لك حملة مقاطعة التبرج محتاجين كل أخت مسلمة تقول إن شاء الله أنا هكون سبب لتمهيد الأرض للمهدي هلبس حجاب إن شاء الله وكل أخ يرجع للصلاة إن شاء الله والبر للأم والأب ل- ل- للصدقة للعبادة للطاعة لكل شيء يا ربنا من ربنا لقراءة القرآن احنا نملى الأرض فعلا طاعة عشان تمهد الأرض فتقوم الأمة كلها تسترد المسجد الأقصى يظهر المهدي ينزل عيسى عليه السلام نعيش أجمل سبع سنين بفضل الله ربنا يجمعنا وإياكم على الخير بحبكم في الله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تسري والملائك حولنا طاب الإعلان في هذا البرنامج الامتياز الإعلاني شركة الإعلانات المصرية جريدة الجمهورية تليفون